الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم آه، أتناول معكم عبر هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى آه، موضوع في غاية الأهمية هو لا يتعلق بالتعليق على أحداث وبالتالي فنحن نكلمكم في حلقة مسجلة آه، أريد فيها أن أتكلم عن الإصلاح ال- الأحوال بلادنا العزيزة من المنظور الإسلامي لأننا مللنا من تكرار ما يردده البعض من أن التيار الإسلامي لا يمتلك برنامجا تفصيليا للإصلاح وسبب هذه التهمة آه، أن آه، هناك قضية محورية يتمحور حولها آه، المناظرات المناقشات البرامج الحوارية جميع الفاعليات وهي قضية آه، موقع ال- الشريعة من ال- الإس- موقع الشريعة الإسلامية من التشريعات ال- والنظام المجتمع والدستور فتدور القضية حول هل آه، هناك سياسة في الدين أم لا هل يجب الحفاظ على أن الشريعة هي مصدر التشريع أم لا وبعد طول كلام و- ومناقشات وبعض خصوم الشريعة يحاولون إقصائها عن مكانتها ويحاولون الزعم بأنها, بأنها لا ينبغي أن تكون هي مصدر التشريع يحاولون أن يروجوا بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين إلى آخر هذا الكلام فإذا ما استطعت أن تقيم عليهم الحجة وتبين لهم أن دين الإسلام ولعلنا في آه، حلقات هذا البرنامج تناولنا هذه القضية عدة مرات أن دين الإسلام دين فيه تشريعات بالمصطلح المعاصر هي تشريعات سياسية فلا آه، تطبق علي أحكام دين آخر أحكام آه، دين آه، قد يكون هو لا يمثل إلا علاقة بين العبد وربه كما يقولون لكن نحن بحكم كوننا مسلمين آه، نلتزم بشرائع الإسلام كلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة هذه البلاد بحكم أن 95% من أهلها مسلمون ومن يعيش معهم من غير المسلمين لديهم تشريعات خاصة في باب الأحوال الشخصية وبالتالي لا يوجد أي مشكلة الشريعة الإسلامية تحيل علي تحيلهم إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية إذا الحل الشرعي والسياسي والمنطقي أن الأغلبية التي لديها تشريعات آه، في أبواب الاقتصاد وفي أبواب العقوبات وفي غيرها تكون هي الشريعة العامة وأن الأحوال الشخصية تكون آه، بالنسبة لغير المسلمين من أصحاب من أهل الكتاب يحالون فيها إلى شرائعهم بعد ما تنتهي من هذه القضية غالبا لا تنتهي منها في معظم البرامج فإذا تنتهي ثم تعود وتنتهي ثم تبدأ وهذا البرنامج يسألك فيها وهذا الحوار يسألك فيها ثم يتهموننا أننا لا يوجد لدينا برامج تفصيلية ويسألك عن هناك مشاكل اقتصادية هناك مشاكل آه، صناعية ومشاكل زراعية وهناك مشكلة بطالة وهناك كذا وهناك كذا من المشكلات وأنتم لم تقدموا لها حلولا تفصيلية وغاية ما هنالك أنكم قلتم الشريعة فقط وهذه آه، تهمة آه، غير منصفة لأنهم هم في الواقع إذا كنا نحن نقدم على حد زعمهم شيئا إيجابيا مجملا وهو أننا نريد أن نطبق الشريعة فهم يقدمون شيئا سلبيا مجملا يعني هم يقولون لا للشريعة ثم لا يقدمون لا مصدر مناسب للتشريع يناسب هذا البلد ويناسب طبيعته ولا يقدمون حلول تفصيلية ومع أننا مع العرض والحل المجمل الذي نذكره وأن الشريعة هي المصدر الذي ينبغي أن يكون هو هو مصدر التشريع في ذات الوقت بفضل الله تبارك وتعالى نقدم حلول تفصيلية آه، للمشاكل بحمد الله تعالى لكن دعنا أولا أتكلم على أن تطبيق الشريعة يحل كثير وأنا أقول كثير وليس كل يحل كثير من مشاكلنا تلقائيا ثم البعض الآخر من المشاكل يحل في ضوء الشريعة أيضا حينما يوجد القاعدة التي توجدها الشريعة والتي قالها وذكرها الله تبارك وتعالى على حسا- لسان تلك المرأة الصالحة يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين والقوة في كل مجال بحسبه فإذا الشريعة ستقدم لك حلول تلقائية ومباشرة لكثير من المشاكل بقية المشاكل عندما تستثمر في الإنسان كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى وتوجد الإنسان الذي لديه الوازع الضمير الكافي ثم تو- توجد له أسباب القوة في مجاله بحيث يكون خبير بمجال تخصصه الذي يخوض فيه حينئذ تحل بقية المشكلات بإذن الله تبارك وتعالى أعطي مثال آه، على مشكلة هي آه، أم المشكلات في مصر وفي غيرها من البلاد وهي مشكلة البطالة مثلا هذه المشكلة إذا طبقت التشريعات الإسلامية في باب الاقتصاد تجد أنها سوف تحل يحل جزء كبير منها تلقائيا لماذا؟ أنت عندك المجتمع في طبقات ثرية في طبقات فقيرة آه، في طبقات متوسطة والطبقات المتوسطة متفاوتة م- أيضا منها ما هو قريب من الطبقة الثرية ومنها ما هو آه، قريب من الفقيرة ومنها ما هو في وسط الطبقة المتوسطة الحاصل أن المجتمع المصري في من كل الطبقة عندك أنت بعض المصريين الذين يجدون عمل يكفيهم وعندهم هامش ادخار ومعظمهم مثلا من المصريين العاملين بالخارج هؤلاء يكون لديهم مدخرات صغيرة ومتوسطة عندما أوجدت أنت الربا كنظام اقتصادي ولكي ينمو الربا الربا لابد أن ينمو في ظل الخوف من الاستثمار فبدأ الآلة الإعلامية العالمية ثم المحلية تخوف ال- ال- ال- صاحب المال من الاستثمار وإنه يمكن أن يفقد أمواله لا سيما إذا كان سيستثمر عن طريق المشاركة الناس تفضل الاستثمار الجبان في عن طريق الإيداع في البنوك إذا مدخرات المصريين أو مدخرات المجتمع بتوضع في سلة واحدة وهي أو في سلال واحدة وهي سلال هذه البنوك تأتي هذه البنوك دورها أنها تقترض من المدخر بفائدة مثلا آه، 10% ثم تقرض المستثمر بفائدة 15% وهي تعيش على فرق الربح أو فرق سعر الفائدة بين الأمرين بعد ما يجي البنك يجمع في جعبته هذه الأموال نأتي لدور الإقراض متى سيقرض إذا جاءوا صاحب ورشة يريد تطويرها أو صاحب مؤسسة تجارية أو ال- ال- ال- ال- الطبقة الكادحة من المجتمع التي لديها حرفة ولكن ليس لديها مال شباب الخريجين على تنوعهم وبعضهم عنده مشروعات ما- اللي يستطيع بها مشروعات تجارية أو صناعية مشروعات صغيرة ومتوسطة واحنا عندنا ان الخبراء الاقتصاديين في الدنيا بحالها آه، متفقون تماما على ان حل مشكلة البطالة في تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر ليه؟ لان المشروعات دي بتمتاز بان فيها ايدي عاملة آه، كتير على رأس مال صغير فانت عندك ال- ال- ال- مجموع الاموال اللي في المجتمع لما بتحطها طبعا رأس المال الكبير مطلوب وله مزايا لكن م- من زاوية البطالة بالذات لما تجمع مجموعة ناس على رأس مال صغير وكلهم بيشتغلوا وبينتج فيبقى هنا ال ال هذا الت- المشروع اللي دي طبيعته قيمة العمل فيه أعلى من قيمة رأس المال لأن كل مشروع آه، ناتجه بيقيم من جهة رأس المال اللي داخل فيه والعمل اللي اتعمل فيه فإذا قيمة العمل مع قيمة رأس المال بينتجوا في الآخر قيمة المنتج المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر قيمة العمل أعلى بكتير من قيمة رأس المال يعني أنت ممكن تجد ال- يعني بائع ال- ال- ال- ال- ال- الخضار الخ- ال- الخضرة مثلا أو غيرها آه، بيروح يجيب 10 جنيه ده رأس ماله اللي بيجيبه ب 10 جنيه بيبيعه ب 20 و30 جنيه والفرق هو يوميته يعني اذا هو بيربح 100% و200% اه لان ده نشيط صغير جدا ونشاط صغير جدا القيمة الرئيسية فيه للعمل ونسبة الربح بالنسبة لرأس المال آه، كبيرة جدا ده ده لأنه صغير قوي قوي فالعمل هو اللي بارز فيه زي ما قلنا ففي اتفاق على أن الإصلاح الاقت- ال- حل مشكلة البطالة في إيجاد مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية في الصغر طب المشروعات الصغيرة لما يجي عندنا مشكلة بطالة يعني عندي ناس كتير قادرة على العمل ومهيئة له ولكن مش لاقية المشروع الكبير اللي يستثمرهم ولا هو عارف يعمل لنفسه مشروع متوسط او صغير هيروح يقترض من البنك البنك يهمه ان هو يطلع الفلوس ترجع له مع فوائدها عشان يقدر يدي فايدة للمودع وياخد الفرق ده ربح له للبنك اللي بيدي منه مرتبات ونحو ذلك فبيدور على حاجة اسمها ائتمان يعني انت قدرتك قد ايه على السداد فالشاب اللي عنده فكرة عايز يطبقها اللي هيجي يروح للبنك يقول له لا انت ما عندكش ضمان ما عندكش ضمان انك انت هتسدد بينما رجل الاعمال اللي عنده مصنع كبير قوي وانا مستصحب في ذهني دلوقتي مثال معين بس مش عايز اقول اسماء عشان يبقى الكون كان هو من رموز الفساد السبب عنده مصنع كبير قوي هيروح عشان يقترض يشتري مصنع تاني والمصنع التاني ده كان ملك الدولة وهي بتبيعه فلما يروح للبنك يقول له انا عندي الضمان عندي المصنع ده فيبقى هو كونه امتلك مصنع يعرف يشتري التاني والتالت باموال المجتمع لانه لما يروح للبنك البنك هيقول اه الراجل ده يمتلك اصول يمتلك مصنع قد كده آه لو يبقى نقدر نقرضه ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين والله لو مشروعه الجديد فشل وخسر احنا هناخد منه المصنع القديم ده انت لو مشي الكلام رسمي خالص ما فيهوش وسطات ما فيهوش محسوبيه ما فيهوش اللي احنا معروف الشغل التفويت من تحت الترابيزه والكلام ده كله يبقى اذا هذا الرجل اللي عنده اللي, اللي في ثراء فاحش يزداد باموال عموم الناس يبقى انت الراجل الناس كلها بتشتغل اللي عنده شويه فائض لم يستخدموا الا لصالح هذا المستثمر الكبير المستثمر الكبير المشروعات الكبيره آه ما بتحلش بطالة طبعا هو راجل عايز اعلى درجة ربح عنده درجة ميكنة عالية عنده عنده عنده بالاضافة انه ممكن الكلام ده يوصله الى الاحتكار زي ما شفنا والمثال اللي انا بقوله لك مثال حصل فيه احتكار فاحش لان هو بمصنع اشترى التاني اشترى التالت بقى هو الوحيد اللي فيه سلعة استراتيجية زي دي طب لو انا جيت قلت اساس الامر المشاركة اساس الاقتصاد قام لما انا تيجي واحد معاه فلوس واحد معاه خبرة معاه عمل هخلي الاساس هو المشاركة يبقى كل واحد معاه مدخرات هيدور بنفسه لما يلاقي واحد ثقة يشاركه من قرايبه من اخواته من جيرانه ده عايز يفتح محل تجاري ده عايز يفتح ورشة صغيرة ده عايز يعمل مركز خدمة سيارات ده عنده منتج صناعة مغذية لصناعة أخرى مش لازم أنا أعمل كل حاجة ودي موجودة في دول كتيرة جدا إن ممكن حد عندنا في مصر هنا يمكن النموذج ده واضح جدا مثلا في صناعة الأساس في دمياط إن الناس بتعمل مرحلة ما من مراحل التصنيع اكسسوار ما من اكسسوار الموبيليا مثلا وده برأس مال صغير وفي مكان مش كبير وكما ذكرنا هذا المشروع عادة بيتميز ان مجموعة ايدي عاملة كبيرة بتجتمع على مشروع رأس ماله صغير بيعمل رواج في الاخر بينتجوا منتج دخل فيه عمل مع رأس مال طلع لي منتج ونسبة العمل فيه كبيرة طب خلاصة كده ان لما اجي انا امنع الربا وانا مش واخد بالي حتى هلاقي مشكلة البطالة بتقل ومعدلها بيقل ليه لان انا لما منعت الربا اوجدت وسيلة اخرى لكي يدور المال دورة حقيقية على المجتمع كله ولذا نجد كثير من التشريعات الاسلامية عللت في القرآن بايه لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم يعني غرض التشريع الاسلامي ان المال ما يبقاش بيدور في دائرة محدودة من المجتمع الاقتصاد الاسلامي ليس ضد الملكية الفردية وان ناس تمتلك ما تمتلك طالما بيمتلك بالحلال وبيراعي حق الله تبارك وتعالى في ماله ولكن هناك تشريعات موجودة فعليا تمنع من ان يتحول المال الى انه يدور في دائرة مغلقة وباقي المجتمع غير مستفيد منه يبقى اللي عايزين نقرره هنا ان ال- التطبيق الشريعة في حد ذاته كفيل بأنه يحل مشكلة البطل آه، أو يحل مشاكل كتير وما زلت أؤكد أن لابد من عمل وخبرة ودراسة لكن عايزين نقول للناس خدوا بالكم تطبيق الشريعة يجيب لكم تلقائيا يحل لكم مشاكل كتير تعالى مثلا عمل المرأة إنتاجها احنا بنقول إنتاج الرئيسي للمرأة هو ال ال ال الجيل الجديد وده يعني أهم مصدر للثروة هم البشر عكس ما كان النظام السابق بيحاول يفسر لنا طيب مع ذلك لو هي عايزة ت- تنتج عشان تزود دخلها أو تزخ... تزود دخل أسرتها ممكن تعمل وإحنا لسنا ضد عمل المرأة وعمل المرأة جائز بضوابطه الشرعية بالذات في المهن اللي المجتمع محتاج للمرأة فيها تعلم النساء أو تطبب النساء أو نحو ذلك ولكن احنا عندنا نابع من بيئتنا احنا في مصر المرأة المنتجة وهي جوه بيتها تخيل مثلا لو انت بتدعم هذا الاتجاه والموجود في الريف المرأة المنتجة داخل بيتها يبقى هي ما خرجتش بره بيتها ما سابتش اسرتها ولكن بتنتج عندنا صناعات ريفية كتير بتنتج جوه البيت لو انت بتتع... بتدي بعض نصائح في تجويد هذا المنتج وطريقة تغليفه و و يبقى بتوجد جنبها المرأة اللي بتخرج بره بيتها خ- ازاحت مكانها رجل من سوق العمل وانت عندك بطاله ده- والمراه لما بتخرج بالذات لما لو القضيه متشابكه لما تقول امراه بتخرج وانت عندك مفيش ضوابط شرعيه او الاعلام بي آه، بيحاول يدفعها ناحيه التبرج معظم دخلها هيروح بره على شركات مستحضرات التجميل العالميه تبقى تبقى انت اخرجت المراه من بيتها والناتج اللي هي جابته لا راح لزوجها ولا لاسرتها ولا لمجتمعها ده راح لشركات مستحضرات التجميل العالميه او القسم الاكبر منه المساله متشابكه انت بتقول لا انا في النظام الاسلامي بقول لها قدر الامكان حافظي على بيتك عايزه تزودي دخلك كنت جوه البيت افضل ولو خرجتي ما تخرجيش متبرجه يبقى هتجيب ح- دخل حقيقي تدخله لاسرتها لان طبعا دراسات معروفه ومش محتاجه دراسات الامر واضح ان معظم الانفاق ان المراه العامله الغير محجبه يعني قدر كبير جدا من انفاقها متوجه الى آه، هذا الجانب اللي طبعا بتسيطر عليه عدد من الشركات العالميه آه، ليس منها شركات مصريه والحمد لله طبعا آه، فاصل قصير ونعود اليكم
سنعود بمشيئة الله حران اشرب سينكولا سقعان اشرب سينكولا زهران اشرب سينكولا تفاح وليمون سينكولا وانا وانت نشرب سينكولا من امتى من المره الاولى من الاخر سينكولا سيناكولا انسى انك عطشان
للإعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على آدات الناس دوت تي في
حران اشرب سينكولا سقعان اشرب سينكولا زهران اشرب سينكولا تفاح وليمون سينكولا وانا وانت نشرب سينكولا من امتى من المره الاولى من الاخر سينكولا سيناكولا انسى انك عطشان
لمشاهدة برامج قناة الناس الفضائية في جميع أنحاء العالم يمكنكم التواصل مع قناتنا الخاصة على اليوتيوب وذلك من خلال الرابط التالي www.youtube.com الناس TV channel كما يمكنكم أيضا إثراؤنا بمشاركتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم عن طريق الجروب الخاص بنا على فيسبوك وذلك بكتابة قناة الناس الفضائية أو الناس channel قناة الناس شاشة تأخذك للجنة المستقبل خبر هام إلى كل المشاهدين في كل مكان وصلت الآن أول شحنة من أجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الإمكانيات والمواصفات العالمية عالمية الحق واحجز جهازك من الآن هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات البرامج الدينية الألعاب المسلية مش كده وبس ده كمان رامات عالية الجودة يعني سرعات عالية في كل حاجة الألعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات وكمان الطلبة والطالبات خش على النت وهات أحدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات اس- استنوا لسه في حاجات تانية كتير شاشة مفلترة لراحة العين وكيبورد واتنين سماعة هدية و- وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن وكارت للنت وكارت للتليفون سامسونج و LG علشان كل الحسابات اتصل الآن لتحصل على جهاز سامسونج وال جي بكل الإمكانيات دي 649 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد مصاريف الشحن زائد مصاريف الشحن المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايدينا
قناة الناس شاشة تأخذك للجنة
المستقبل خبر هام إلى كل المشاهدين في كل مكان وصلت الآن أول شحنة من أجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الإمكانيات والمواصفات العالمية عالمية الحق واحجز جهازك من الآن هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات البرامج الدينية الألعاب المسلية مش كده وبس ده كمان رامات عالية الجودة يعني سرعات عالية في كل حاجة الألعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات وكمان الطلبة والطالبات خش على النت وهات أحدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات اس- استنوا لسه في حاجات تانية كتير شاشة مفلترة لراحة العين وكيبورد واتنين سماعة هدية و- وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن وكارت للنت وكارت للتليفون سامسونج و LG علشان كل الحسابات اتصل الآن لتحصل على جهاز سامسونج وال جي بكل الإمكانيات دي 649 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد مصاريف الشحن زائد مصاريف الشحن المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايدينا
عدنا بفضل الله
اخواني المشاهدين عدنا اليكم كنت بقول ان لو شجعت ال- النموذج المرأة المنتجة انتاج قابل للتسويق غير المنتج الرئيسي اللي هو دورها تعمله وهو الاجيال القادمة كما ذكرنا لو تشج- شجعت هذا النموذج دون ان تمنع النموذج الاخر ولكن شجعت هذا النموذج بقول اللي خرجت بره بيتها زاحمت رجل وانا بعاني مشكله بطاله اللي انتجت جوه بيتها شغلت معاها عدد من الرجال لانها لو تنتج هيبقى عايزه حد يسوق ويمكن برضه ارجع اشبك المواضيع المواضيع في بعضها تاني واقول ماذا ناس كتير بتكلمنا على السياحه ماذا لو قلنا انا عندي سياحه العوده الى الطبيعه وشفنا كلنا قرية ال- الدكتور المهندس حسن فتحي بقرية آه، مبنية من الطين بطراز معماري فريد وهندسي با- را- بالغ الروعة في انه تصميم اتجاه الشوارع مع اتجاه النوافذ في ال- ال- الحجرات مع ان طبعا الطين له خصائص انه عازل جيد يبقى الامر ده مش محتاج تكييف صيفا ولا شتاء وحطيت معاه والله احنا شعب منتج لنا عاداتنا الغذائيه اللي ناس كتير بتقبل عليها بره بس انت ع- تحسن تسويقها وتقول انا بسوق للسائح هذا النمط من السياحه وبقول له معاه شوف البيئه المصريه بتنتج ايه ويبقى انت بتروج سياحه وبتشغل رجال مع كل ده من تحت انتاج امراه مصريه طبعا ال- ال- اللي هيتكلم على سياسه مصر آه لازم آه، يعرف ان 80% من مصر ريف فما حدش يقعد يبقى مشغول قوي مع إن طبعا المدن لازم آه، الرقي بيها ولا لكن لما اقول له ان الحل ده هيعمل رواج اه يعمل رواج بلا شك لانه له وجود كبير جدا اذا الاختيارات الشرعيه تفتح لك ابواب آه، كثيره دون ان تدري ثم الامر المهم جدا بعد كده انا بقول الشرع ليس مجرد حدود ولا مجرد تحريم ربا اللي انا ربما ركزت على انه هيبقى له دور في حل مشكله البطاله ولكن في المقام الاول الشرع آه، قيم فانت في تشريعات وفي قيم وهي السياسه السياسه عموما آه، يعني بتتكلم في موضوعين رئيسيين حراسه القيم و آه، ال- آه، اداره الموارد القيم بتاعتنا لازم تيجي كلها من الشريعه والقيم دي كيف يت- يتم بثها في المجتمع من خلال اجهزه الاعلام والتعليم يبقى ده جزء من السياسه يبقى لازم السياسه التي تحكم بها بلاد المسلمين تكون سياستها الاعلاميه والتعليميه بتبث قيم الصدق والامانه والخوف على المال العام بتبث قيمه الامر المعروف والنهي عن المنكر وده الدافع اللي احنا المحرك للمجتمع ككل بتبث آه، قيم ان هناك موت واحنا شفنا كانت ازمتنا مع نظام لا يرى آه، يعني افراده انهم سيموتون بل ولا يريدون ان يعترفوا انهم يمرضون احنا آه، راينا الرئيس السابق وكيف يعني احل المحاكمه من نشر خبر مرضه هذا جزء من التربيه انت تريد الان مثلا جزء من ال ال السياسه الشرعيه انك تقول المجتمع كله لازم يعرف ان في حاجه موت بدل ما البعض يقول لك كل حاجه هتقول لنا الموت اه ده جزء من من السياسه لان انت لازم توجد دافع للناس طب هو بره عمل ايه؟ عمل النظريه النفعيه طب النظريه النفعيه حلاله مشكلته شويه انه بيقول له انت لازم تلتزم بالقانون عشان ما تتعاقبش ولازم تلتزم عشان المجتمع يرقى واللي انت لو كسرت القانون النهارده غيرك يكسره بكره المجتمع يفسد والكلام ده عملوه بعد ايه بعد حروب وبعد وبعد يعني ما يقدرش يوصل له بالسهوله ديت وفي نفس الوقت اول ما واحد بيخرج بره هذه المنظومه ويفقد عمله تلاقي هناك واحد فقد عمله قام رايح جايب رشاشه داخل على مدرسه اطفال راح ضارب فيهم النار وهكذا ده المجتمع بيعاني مشكلات كتيره اوجد استطاع المجتمعات الغربيه ان توجد لنفسها دافع كان دافع لا يناسبنا و... وما اتعملش عندهم غير بعد حروب طاحنه وبعد ك- عصور ديكتاتوريه فرضت هذا النمط ونحو ذلك احنا الدافع عندنا الدافع الرئيسي غير ان يبقى في عقوبات رادعه ده اخر حاجه تتكلم فيها الدافع الرئيسي مراقبه الله تبارك وتعالى لابد من ان تربي الحاكم والمحكوم على ذلك مشكله مثلا جهاز الشرطه مشكلته الرئيسية انه انت آه، طلبت الشرطة عينة عشوائية من المجتمع المصري دخلوا كلية الشرطة وان كانت مش عشوائية قوي نتيجة الوسائط لكن في النهاية يعني ده جاي من بيئة يعني المفروض يبقى نسبة الانحراف عنده زي نسبة الانحراف في الاطباء زي ن- نسبة الانحراف في المهندسين زي نسبة الانحراف في المزارعين لانه متاخد من الشعب المصري كله كل فئة هيبقى فيها شوية فاسدين والشعب المصري بفضل الله تبارك وتعالى معظمه يتقي الله تبارك وتعالى لكن ليه طالب الشرطه آه، بعد بقى ما يبقى ضابط شرطه نسبه الانف- الفساد شفناها علت نسبه الفساد علت في هؤلاء لانه اول ما دخل اتدرس له علم الاجرام فبيقول له خد بالك انت تطلع ضابط شرطه تتعامل مع مجرم والمجرم بيتكلم بالطريقه الفلانيه وبيشرب مخدرات بالطريقه الفلانيه وبيشتم بالطريقه الفلانيه ولازم تبين له ان انت يعني أ- أ- اقدر منه على فعل هذه الامور طيب س- طب آه، ضابط الشرطه لما اتخرج بقى ضابط مرور ما تعاملش مع مجرمين بس جواه النفسيه دي بيتعامل مع ادميين طبيعيين بس بيعاملهم بالنفسيه دي بقى ضابط في الاسم انت داخل له مشكله مع جارك محتاج ان هو حتى يتعامل ب- بطريقه المصلح الاجتماعي طب يا اخوانا حصل خير قبل ما نعمل محضر ممكن يحله لا ده بيتعامل انه يخلي الاثنين يزدادوا سخطا على بعض وعلى الدولة وعلى كل حاجة في الدنيا لأنه الجزء الرئيسي التربوي اللي هو أخده أنه سوف يخرج يعامل المجرمين طب ال- النهاردة الإصلاح إن ده يدرس يبقى من من من مناهج كلية الشرطة إنه يدرس الإسلام وأخلاق الإسلام وتتدرس معها عبر الاربع سنين وان المسؤوليه ما كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وان كل ما ازدادت وظيفتي في المجتمع كل ما مسؤوليتي علت واذا كان كل واحد مسؤول عن اسرته لا ده ضابط الشرطه مسؤول عن الاسم اللي هو فيه يبقى عنده عطف وحنان ويراعي احوال الناس ويراعي حوائجهم الكلام ده لما يجي يدخل لل- للقلب عن طريق ال ال ال الاذن والعين بيدخل ويستقر في القلب زي ما هو لما اتقال له البلطجه واتقال له واتقال له دخل في القلب وعشعش في قلبه لما اتقال له لازم تفرد نفسك وت وت و- وتنتفش عشان الناس تخاف منك ايضا الكلام ده عشعش في قلبه يبقى اذا الشريعه معناها قيم تدرس للناس كلها لابد من هذا ده يساعدك في اداره مواردك بعد ذلك فاذا ال- ال- ال- ما حدش يحصر نفسه ابدا في قضيه ان الشريعه حدود او حتى تشريعات زي حرمه الربا وحرمه الخمر ونحو ذلك الشريعه يعني منهج تربوي قيم ينبغي أن تعمم في المجتمع ككل هذه القيم تعمم في كل ما الإنسان يقترب من أن يسمى حاكما أو قريب من السلطة التنفيذية أو غيرها يجب أن ياخد جرعة أعلى من هذا ال ال ال ال الأمر لازم ياخد لأنه هيبتدي يبقى في إيده سلطة هيبتدي يبقى في إيده سلطة يحط غيره فلازم يعرف القاعدة الشرعية إنه اختيار القوي الأمين أو نحو ذلك آه هذا الإطار العام جدا لتطبيق الشريعة يبقى الشريعة تحل لنا كل المشاكل دي طب الإطار الخاص الإطار الخاص آه احنا بنقدم برضو يبقى أخواننا المشاهدين معانا لما تيجي تبص في الواقع المصري هل ممكن نقدم إطار لإصلاحات سياسية إصلاحات اقتصادية إصلاحات نعم لا شك هناك كثير من الأطر التي تقدم الجزء اللي انا كلمتكم فيه ده اهم جزء في السياسة وهو جزء الهوية لابد ان جميع ال- من يشتغل بالسياسة من الاسلاميين بل المفترض ان احنا نقول من المسلمين يركز على تثبيت مرجعية الشريعة الاسلامية في الدستور المصري وكما ذكرنا هذا آه، يكفل بم- بمجرده وبدون اضافة اي عبارات اخرى للماده الثانيه من الدستور المصري ال- المجمد دستور 71 يتك... ي- يضمن ب... بذاته حريه الاقليات ال- من آه، اهل الكتاب في التحاكم الى شرائعهم الخاصه في الاحوال الشخصيه آه، لازم اعاده الاعتبار للغه العربيه في جميع مراحل التعليم الازهر حارس على الهويه الاسلاميه يجب دعم استقلاله ويجب دعم ميزانيته وعودته الى انه مظله ي- يعني يستظل بها الجميع وليس ان اي حكومه مهما كانت آه، تستطيع ان تسيطر عليه وتوجه آه، ارائه او تجعله مسخرا آه، له آه، ايضا في المجال السياسي آه، نحن راينا ان آه، يعني كيف ان الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية آه، يعني تؤدي إلى ما رأيناه لا سيما أن احنا الآن آه، يعني من يصل لرئاسة الجمهورية آه، يعني أنت لما تيجي في صفات ال- الخليفة أو ال- الإمام في الفقه الإسلامي تلاقيه يجب أن يكون آه، مجتهد وأن يكون آه، وأن يكون عدل وأن يكون ذو نجدة وكفاية الآن اللي بيحصل إن- اللي بيحصل اقل من كده بكتير فلا بد من تقييد صلاحياته لا بد من تقييد صلاحيات رئيس الجمهوريه يمكن الدنيا كلها بي- في عندهم نظام اسمه النظام الرئاسي ونظام اسمه النظام البرلماني ونظام آه، وسط بينهما النظام الرئاسي يبقى فيه صلاحيات للرئيس عالية النظام البرلماني الصلاحيات للبرلمان أعلى ولكن خد بالك سواء نظام رئاسي أو برلماني يمكن كتير من القوى الإسلامية بتتجه للنظام البرلماني لا بأس بذلك في بيقول المختلط وحتى الرئاسي ذاته اللي موجود يعني الرئاسي زي, زي نظام أمريكا يعني ال- الشخصية التنفيذية رقم واحد هي الرئيس لكن ح- حتى في أمريكا مثلا آه، يمكن بيطبق وأنا دايما أقول السياسة النظ... اعقد نظريات سياسيه هتلاقيها مطبقه في حياتك على مستوى الاسره او على مستوى المجتمع فكرتها الرئيسية طبعا صياغتها العميقة التي تناسب الدولة يعني انت عارف في مثل صعيدي كان دايما بعض اخواننا يقولوا لنا يقول لك يقول لك كل عين وقدامها صوبع هو ده السياسة اللي امريكا بتعملها يعني هو عاطي صلاحيات عالية جدا للرئيس لكن حاطط قصادها صلاحيات عالية للكونجرس انه يستطيع انه يوقفه متى انحرف بهذه الصلاحيات فحتى النظام الرئاسي يعني اكبر آه، ن- آه، نموذج لنظام رئاسي مطبق حاليا النظام الامريكي وهو آه، ليس كالنظام المصري السابق اللي فيه الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية وفي ال- وواقعيا هو لص- رأس السلطة التشريعية لأنه يمتلك حل البرلمان هكذا بأي قرار يتخذه وبالتالي البرلمان اللي عارف انه لو شاغب الرئيس هيتحل بغض النظر ان هو كان برلمان قادمه بالتزوير وغيره ولكن الدستور نفسه كان دشن لهذا الامر حينما جعل من حق رئيس الجمهوريه ان يحل البرلمان طب انت دلوقتي خليت الجهه اللي المفروض بتراقب رئيس الجمهوريه رئيس الجمهوريه يستطيع ان يحلها فاذا لابد يمكن كنا بنتكلم على دستور جديد يهمنا في المقام الاول ان طبعا يكون في مرجعيه الشريعه يهمنا ايضا ان يكون آه، يعطي صلاحيات لراس السلطه التنفيذيه الجديد تخلي المركب تمشي مش عايزين نوصل لاحوال بعض البلاد اللي كل شويه تغير وزاره كل شهرين ثلاثه ولكن في ذات الوقت يكون هناك اذا اعطي رئيس السلطه التنفيذيه سواء كان الرئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء رئيس الجمهوريه في النظام الرئاسي رئيس الوزراء في في النظام البرلماني و او مشتركين معا الصلاحيات متوزعه بينهما لابد ان يكون للبرلمان دور قوي في انه يستطيع ان يتدخل اذا حدث انحراف ويبقى في الحاله دي بيبقى لها حالات موجوده لكن ال ال ال السياسيين الاسلاميين ان شاء الله يتبنوا عموما ان النظام القادم لا يخرج لنا رئيس دكتاتور مع انه يخرج لنا رئيس قادر على انجاز مهامه وليس ايضا ر- رئيس عاجز او لو اتخذ بال- بال- بالنظام البرلماني آه، كاملا يبقى آه، رئيس وزراء ايضا قادر على انجاز مهامه وقادر على آه، تسيير الامور آه، ايضا احنا ك- كشعب عانى من قانون الطوارئ آه، يعني 30 سنه كامله آه، طبعا طول فتره حكم مبارك هو مسك بعد اغتيال السادات فصارت حاله الطوارئ نتيجه انه وده يعني ربما يكون مبرر لكن آه، كان ينبغي ان يزول بمجرد انتخابه هو نفسه آه، رئيس آه، يعني الف- آه، وليس ان يطول طول فتره حكمه طبعا قانون الطوارئ آه، تم تسويقه على انه لن يستخدم الا ضد الاسلاميين وبالتالي سكتت كثير من القوى التي تزعم انها تدافع عن حقوق الانسان وعن الحريات والى الان بعضهم بيقول رجعوا قانون الطوارئ تاني خاص بالاسلاميين فالمقصود انه قانون الطوارئ ينبغي ان يكون بالفعل طوارئ يعني تخيل مثلا انت يعني كلمة طوارئ دي بمعناها اللغوي كده ان انت جيت في مؤسسة او في مستشفى او واعلنت حالة الطوارئ كل يوم يبقى معنى كده اما ان الناس تعيش حياة مستحيلة واما انها تبقى لا معنى لها حاله الطوارئ يجب ان تبقى طوارئ يبقى اذا في الحاله دي تكون هناك حاله آه، قصوى تفرض وجوده وانه يحصل توافق بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه على الحاجه الى فرض الطوارئ وتفرض مده مؤقته تمشيا مع انها طوارئ لان الطوارئ دي معناها بتعطي للسلطات آه، الشرطيه والقضائيه ان ان تتنازل عن بعض الضمانات آه، ل- لضمان الحريات يعني أنا آه، قانون الطوارئ كان استخدامه الرئيسي ان هو يعتقل افراد بلا محاكمه آه، مثلا فلا بد من مراجعه حتى بنود الطوارئ ذاتها يعني ما هي الحالات التي تستوجب آه، فرض حاله الطوارئ وفي حاله فرض الطوارئ آه، ما هو الاستثناء اللي لا ينبغي ان يتوسع في الاستثناءات في حوا- حالات الطوارئ آه، بحيث انها آه، تستخدم في آه، معاقبه المعارضين للنظام او تاديبهم مع انهم آه، كانوا في معارضتهم ملتزمين بالقانون. ايضا ال- نحن الان في اعتاب مرحله جديده ولا بد ان ان السياسيين الاسلاميين آه، يعني يدشنوا آه، وضع جديد ل- ل- ل- لسلطات مجلس الشعب او المجلس التشريعي احنا في الواقع عايزين كل الناس تدرك حاجه مهمه جدا قلناها قبل كده ان مجلس الشعب ليس من سلطته ان يخالف شرع الله تبارك وتعالى هذا من ناحيه وذكرناها في مساله ال- ال- الشريعه دي مهم جدا الناس كلها تعرفها بحيث ما ينفعش بعد كده اي حد يحاول يقنعهم بحذف الماده الثانيه او تغييرها او وضع اي ماده آه، تصادمها محتاجين قناعه تامه آه، حتى لو سميناه مجلس تشريعي آه، ولعلنا ربما ايضا في احدى حلقات هذا البرنامج اتكلمنا على هذه الصياغه التي الدقيقه جدا في مساله التشريع من آه، قول ال- آه، المستشار علي جريشه آه، ان التشريع حق خالص لله ابتداء وحق للامه ابتناء يبقى التشريع الاشياء الوارده في الشرع حق خالص لله تبارك وتعالى ما ينفعش حد تاني يناقشها وان استكمال مظاهر الحياه تشريعات المرور تشريعات الطاقه تشريعات ال ال الانتاج الزراعي تنظيم هذه الامور كلها هذا حق للامه ابتناء بعد ذلك تبني على الاساس الشرعي والامه تكون بالشورى التي من اليتها آه، ال- الموجودة حاليا هي آه، هذه ال- المجالس و- و- ونحو ذلك فلابد من التكريس دور المجلس النيابي آه، أنه آه، يناقش المشكلات العامة وسن القوانين ويراقب أداء الحكومة وليس كما كان يحدث قديما من أنه بمجرد خدمة يسيرة رصف شارع أو فعل كذا ينتخب الناس بعض الفاسدين او انه آه، آه، لل- لل- للقرابه او العصبيه او نحو ذلك هذا كله آه، يعني آه، م- منظومه اصلاح آه، سياسي عمليه ينبغي ان يتبناها ال- السياسيون الاسلاميون آه، ومع يعني مزيد من ال- البرامج الاصلاحيه التي ينبغي ان يتبناها السياسيون الاسلاميون في الحلقه القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته